شكرا آه، أستاذة سامية لوجودك معنا اليوم احنا مبسوطين يعني انك معنا هذا الصباح انا اسمي عصام الهادي وانا استاذ محاضر هنا في جامعة فلوريدا قسم اللغة العربية و يعني هذا الحوار هذا ال interview هو للتوثيق يعني توثيق حياة العرب المقيمين هنا في فلوريدا آه، اليوم هو الجمعة والتاريخ آه، 11 نوفمبر عام 2011 الساعة الآن العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا مرة أخرى شكرا يا أستاذة سامية لوجودك معنا عفوا يعني عاوز أسألك عن بعض المعلومات الشخصية عن حياتك ويعني أين ولدتي تعليمك الأولي في مصر يعني ممكن ممكن تقولي أي حاجة يعني
آه، أنا اتولدت 1954 في القاهرة آم، درست في ال- كل ال- ال- الدراسة ابتدائي إعدادي ثانوي المدرسة في القاهرة وبعدين اتخرجت ودرست في جامعة عين شمس آم، كلية الطب آم، بعد كل سنين الدراسة الحقيقة كانت ليها فايدة فايدة وتأثير كبير آم، على مجيئي في أمريكا لأنه رحت يعني ده مش مش مش عادي إن كل الناس تروح مدرسة آم، خاصة لكن درست في مدرسة خاصة ولما ابتد- ابتديت الابتدائي كان اسم المدرسة الكلية الأمريكية للبنات لأنه كان من ضمن مؤسسيها مجموعة آه، مدرسين أمريكان فمدرسة الابتدائي للغة الإنجليزية كانت أمريكية وأنا أتذكرها لحد الآن فاتعرضت للكنة الإنجليزي الأمريكاني من وأنا صغيرة جدا وبعدين اتخرجت و... ودرست واتخرجت و- واشتغلت آم، في مهنة الطب خمس سنين في القاهرة وبعدين آم، رحت آه، جالي عقد عمل في السعودية في شركة أمريكية تاني أمريكا مهم.
ف... فرحت اشتغلت هناك طبيبة مم.
والحقيقة كان يعني كل الإدارة كانت أمريكية وكان زملاء كتير من اللي بشتغل معاهم أمريكان أطباء فكان تعرض تاني لكل الخلفيات الأمريكية والأعياد بتاعتهم وال... ف... ف- ف- أول أول شهرين هناك كان Thanksgiving فعزموني و...
مهم.
وعرفوني على ال pecan pie والكلام ده فابتديت اتعرف كتير على ال ال الاحوال المعيشه الامريكيه وال وال culture بتاعت امريكا في مم.
في- في, في يعني في بدايه حياتي وامتى امتى امتى جيت على امريكا؟
جيت على امريكا 1999 مهم.
فبقالي 12 سنه تقريبا مهم. وهل هل جيت على على فلور- فلوريدا راسا يعني ولا وين كنت؟
جيت على فلوريدا رأسا لأنه آم، ب- سبب مجيء إنه تعرفت على آم، ما كانش لسه جوزي لكن اتعرفت على جوزي وهو أمريكي من فلوريدا اتعرفت عليه في السعودية وإحنا بنشتغل في الشركة دي وقال لي قال لي إذا آه، لما تعرفت عليه قال لي إذا حصل ارتباط أنا هرجع بلدي تاني وهرجع فلوريدا قلت له طيب أنا هفكر دي خطوة كبيرة عليا مم.
لكن آم، هو كل عيلته من هنا من فلوريدا من جينزفيل بالذات يعني من المنطقة دي بالذات وكان نفسه انه يرجع يكون آه، بجانب العيلة دي- فلما تركنا جينا آه، على طول على فلوريدا جينزفيل و طيب يعني راح نرجع مرة ثانية إن شاء الله ل- للحديث عن تجربتك وحياتك في أمريكا لكن عاوز أرجع للقاهرة يعني أم... إمتى تخرجتي من من كلية الطب في جامعة القاهرة؟
اتخرجت آه، 79 1979 هل- أ- سوري كان في جامعة عين شمس مش القاهرة كان في جامعة عين شمس م- م. طيب وعملت لفترة خمس سنوات في في, في القاهرة في الطب؟
اشتغلت خمس سنوات خدت ممكن تقولي لنا شوية عن تجربتك في العمل في خدت- القاهرة في أي مستشفى أو خدت أنا تخصص في أمريكا عملت آه، ماجستير آه، قلب وأوعية دموية واشتغلت الحقيقة في جهتين أول لما اشتغلت اشتغلت في جهة حكومية وده كان زمان أي حد بيتخرج بيروح يشتغل في الحكومة فاشتغلت في مستشفى تأمين صحي في في في القاهرة أو في مصر ثلاث أماكن ممكن أي خريج يشتغل فيهم كمستشفيات في مستشفيات تأمين صحي دي وسط في مستشفيات آم، حكومية المستوى بيكون شوية أقل أو في مستشفيات خاصة المستوى بيكون شوية أعلى مستوى معناها مستوى ال- المستشفى نفسها ال- المعدات الحاجات اللي زي كده والمستوى ال- المادي ال- الماهيات الحاجات زي كده في الحقيقة أول ما اتخرجت اشتغلت في مشت- مستشفى تأمين صحي ده كان تعيين من الحكومة يعني أنا ما علياش اختيار فيه اشتغلت فيها وكانت كويسة لكن كان نفسي أتعلم شوية أكتر كان نفسي أروح في مكان فيه أجهزة أكتر فيه معدات أكتر فدورت الحقيقة ولقيت مستشفى خاص كان اسمه مستشفى السلام الدولي لا مستشفى السلام بس كان فيه سلام وسلام مستشفى السلام بالمهندسين مم.
ورحت اشتغلت هناك في نفس الوقت فكنت بشتغل ال- نبطشيات الحكومة وبعدين بعد الظهر أو بالليل بشتغل في المستشفى الخاص كان الحقيقة المستشفى معداته كانت آه، مستواها أعلى وكان كان المجموعة الأطباء اللي بي- اللي آه، بيشتغلوا في المستشفى كلهم كانوا أساتذة من آه، القصر العيني المستشفى الجامعي بتاع آه، ال- القاهرة.
القاهرة فالحقيقة اتعلمت على مستوى عالي جدا ده فادني جدا جدا جدا في حياتي فيما بعد
ممتاز آم، انت ذكرتي او قلتي انك آه، اخذتي ماجستير من امريكا أخدت ماجستير في القاهرة في القاهره أمراض القلب وأوعية الدموية مم.
فأنا اتخرجت 79 وبعدين خدت ال ال اشتغلت سنتين وبعدين قدمت على الماجستير خلصت الماجستير في حوالي سنتين سنتين من جامعه ونص.
القاهره من جامعة عين شمس عين شمس عين شمس جيد آم، طيب وعن تجربتك في السعوديه يعني هذه كانت تجربتك العمليه في في مصر ممكن تقولي لنا شويه عن ت- عن تجربتك في في السعوديه السعودية في السعودية لما رحت كان ال ال الشغل في الع- في العيادة في كان عيادات خارجية وكانوا عايزين أطباء في العيادة آه، طبيب عام طبيب عام فكان في جميع التخصصات فكنت بشتغل باطني آه، أطفال آه، نساء ولادة جميع التخصصات لأنه ده الطب العام بيسموه مم.
هناك والحقيقة اشتغلت هناك أول لما ابتديت في ال في ال في العيادة الخارجية قعدت حوالي سنة ونص مم.
وبعدين آه، فجأة نقلوني لطب ال emergency medicine ال- طوارئ الطوارئ لأنه فجأة كان في أربع أطباء بيشتغلوا في قسم الطوارئ وفجأة آم، كان في مجموعة كبيرة بس أربعة من المجموعة آم، اتنين سافروا كان عندهم ظروف عائلية سافروا واحد آه، عي ففجأة حصل نقص شديد مم.
فرحت اشتغلت في قسم الطوارئ لمدة ست سنين وبعدين رجعت تاني على العيادة الخارجية آه، طب عام قعدت آه، خمس سنين تاني فقعدت 11 سنة ابتديت طب عام ست سنين طوارئ وبعدين رجعت تاني طب عام
ممتاز آه، دي تجربة ممتازة يعني تجربة في السعودية وتجربة في القاهرة آم، بعد ما جيت على أمريكا آم، ش- يعني انتقلت مباشرة ل- للعمل في في سان في لا مهم.
لما جيت آه، كنت طبعا آم، حابة اني استمر في نفس المهنة لانه الحقيقه دي كانت دي ما كانتش بس مهنه ليا انا دي كان يمكن حبي الاول يعني كوني كنت طبيبه كنت يعني ك- دي كانت بالنسبه لي أم، حاجه مهمه جدا في حياتي يعني وكنت حباها جدا فأول لما جيت هنا كان لازم علشان آم، أشتغل في نفس المهنة كطبيبة لازم آه، أعمل امتحانات ثلاث امتحانات وعملتهم الحمد لله ونجحت بعد التأهيل ده لازم ثلاث امتحانات عشان أكون في نفس مستوى أي خريج أمريكي من كلية الطب بعد ما أنجح في الامتحانات لازم أقدم تاني علشان آه، آخد آم، certificate Residency.
residency
internship residence.
يا residency فقدمت الحقيقة علشان آه، أشتغل في المستشفيات وقدمت أول سنة والتقديم الحقيقة بيبقى على مستوى أمريكا عموما فكل الأطباء بيقدموا أمريكان و- وغير أمريكان بيقدموا في نفس الوقت على ال- نفس الأماكن فما جاليش أي آه، position في في أول سنة والحقيقة كنت حابة أشتغل مش حابة أقعد في البيت كان نفسي أشتغل مم.
فقدمت السنة التانية وقلت في نفس الوقت وأنا بقدم لما النتيجة ت- تظهر سواء قبلت في أي آه، مستشفى أو لأ خليني أدور على حاجة تانية أدرسها أو أعم يعني فر فبما ان احنا هنا في جينزفيل فرحت بصيت لقيت على في سانتا في عندهم آه، شهادات آم، س- سنتين يعني شهادات قصيرة سنتين فدورت على شهادات لقيت حاجة قريبة شوية من ال ال آه، ال background بتاعي فكان في شهادة تخصص technician في الأوعية الدموية والقلب قلت إيه أنا عندي خلفية خليني أشوف إيه التخصص ده بل بدل ما أنا هستنى وأقعد في البيت خليني أدرس حاجة وأهو الواحد لما بيدرس ما بينساش فدخلت الحقيقة في الجامعة سانتا في ودرست لمدة سنتين وخلصت الشهادة دي وفي نهاية الشهادة بعد ما اتخرجت وكله وعملت آه، برضو بيبقى فيه س- آه، ست أسابيع internship في الشهادة دي خلصتها وكده ومنتظرة الوظيفة و- وخلاص عملت ال ال CV بتاعي وبقدم آه، حد من الأساتذة اللي كان بيدرسني في سانتا في قال يا سامية في آه، في وظيفة للتدريس في سانتا في فالحقيقة أنا كنت متهيبة جدا موضوع التدريس ده ففكرت و... وقلت لجوزي الحقيقة روحت قلت له أك... الأساتذة لأنه وأنا الحقيقة في ال program ب... بدرس في سانتا في كان في معايا زملاء ضعاف شوية في ال... في ال... في المواد فقالوا لي قالوا لي تساعديهم ك volunteer يعني ك اه اساعدهم فكنت بساعدهم وعملت مجموعه دراسه وكنت اخدهم وادرسهم و- وامتحنهم عشان كلهم ي- نرفع المستوى فاساتذتي كانوا عارفين انه كنت بساعد زمايلي وكده المهم فالاول فتهيبت من الموضوع التدريس ده لان ما ما درستش قبل كده كل حياتي اتخرجت واشتغلت طبيبه فجوزي قال لي قدمي على الوظيفة مش هتخسري حاجة قلت له يمكن ما ما نجحش فيها لأن قال لي روحي اسألي الأساتذة بتوعك آه، خدي رأيهم فكان الحقيقة أربعة أساتذة كانوا بيدرسوني في سانتا في فرحت لكل واحد على حدة ثلاثة منهم الحقيقة الرابع ما ما سألتوش رحت على ثلاثة منهم كل واحد على حدة قلت له في وظيفة في سانتا في للتدريس ايه رأيك اقدم ولا اقدمش كل واحد فيهم على حدة قال لي سامية لا تترددي قدمي مباشرة قلت لهم طيب اذا قلتوا لي قدمي انا محتاجة جواب reference هتدوني reference قالوا لي هنديكي reference لانه كل زمايلك اللي كنتي بتساعديهم وتدرسيهم كلهم كانوا بيجي يقولوا لنا قد ايه عندك موهبة انه تبسطي الامور في التفسير في التدريس آه، عندك آم، آه، صبر ما بتتضايقيش بتعيدي هتبقي مدرسة ممتازة روحي قدمي فرحت قدمت قلت خلاص بقى هتكل على ربنا واذا جت جت ما جتش اهو اديني عندي شهادة وهشتغل بيها فقدمت الحقيقة وطلبوني للانترفيو وكنت متأكدة إنه في ناس كتير جدا طبعا مقدمين على نفس الوظيفة يعني لأنه المكان كويس مهم.
والجامعة وكده ورحت حضرت الانترفيو و قالوا لي الأمور مشت.
بالظبط قالوا لي عايزينك وابتديت اشتغل الحقيقة طيب امتى امتى امتى بديتي تشتغلي في 2003 فبقالي دي بداية السنة التاسعة مم، جيد جيد آه. تمانية كملت تمانية دي بداية والان بعد ان انتقلت من مهنه ال- الطب الى مهنه التدريس يعني كيف شايفه هذه الشفت يعني من one profession to another one؟
الحقيقة أول سنة كان يمكن أصعب سنة لأن أول سنة التحضير بحضر مواد جديدة وأحضر آه، محاضرات ومعامل و- والطلبة بيسألوا أسئلة فأول سنة كانت صعبه أو أصعب سنة التحضير المبدئي تاني سنة ب- بحسن وأغير و... والامتحانات وبتاع وبعدين الحقيقة يعني في يعني من ال... من بعديها لحد الآن يمكن دي آه، سنين الاستمتاع بالتدريس يعني أصبحت بستمتع جدا جدا جدا برغم التعب يعني ببقى تعبانة لأنه شغل كتير واقف كتير وأدرس كتير لكن في في استمتاع الحقيقة مبسوطة جدا جدا بحب التدريس بحب ال- الطلبة كيف ف- بتدرسي؟ بتدرسي ايه المواد هي اللي بتدرسيها؟
بدرس آم، بيسموها مواد الهيلث الصحة فبدرس فيسيولوجيا وتشريح و microbiology آه،
microbiology microbiology آه، دي كلها آه، علوم مبدئية لازم ال- أي آه، مم.
اي حد هيدخل في آه، مهنه آه، طب طب.
او او صح بشكل عام بالظبط لازم يدرسوها جيد جدا والان انت مستقره في في جينزفيل أم، ط- يعني عاوز اسالك عن ارتباطك بالقاهره وحياتك واهلك في القاهره يعني الى اي مدى انت ما زلت مرتبطه بالقاهره وبمصر يعني
يعني من يوم ما جينا آه، ارتباطي كان آم، الى حد ما قوي لانه كان عندي والدتي والدتي سنها كبير مم.
يعني في القاهرة كان في الوالدة آه والدي متوفي من زمان الوالدة وهي كبيرة كانت في السن وعندي أخ وأخت عايشين مع الوالدة فلأنها كبيرة في السن وصعب عليها تيجي تشوفني فأنا سنويا كان لازم في ال- أجازة الصيف أروح أشوفها آه وأقضي معاها آه يعني فترة كبيرة فكل سنة بروح أزور الأهل وكده آه الوالدة تفو- توفيت من سنة على رحمه الله يا فالسنة دي ما رحتش يعني الصيف اللي فات ده ما رحناش لكن ارتباطي ما زال إلى حد كبير يعني باستمرار ال- ما بين التليفونات مم.
والكمبيوتر والكلام ده دايما باستمرار بكلم تكلم مع اختك ومع أختي اخوك وأخويا وأشوف مم.
أخبارهم خصوصا مع الأحوال الأخيرة صحيح وال ف...
مم.
ف...
وطيب يعني برضو يعني علاقتك بالعرب ال- او المصريين او العرب بشكل عام هنا في جينزويل هل هل انت على معرفه اليوم؟
الحقيقة محدود جدا آم، ما قابلناش كتير يمكن آه، كنا بنتكلم قابلنا شخص أو اتنين وفي صداقة معهم لكن ما فيش ارتب... ما فيش ارتباط كتير مع عرب تانيين مم.
آه، في جينسول ف... فالحقيقة الارتباط ده محدود
أم، استاذه ساميه انا راح اسال سؤال ويعني من حقك ان لا تجيبي على هذا السؤال لو لو مش عاوزه لانه سؤال في موضوع خاص والحقيقه انا بسال هذا السؤال لانه يعني انا اعرف عدد كبير من ال- من الشباب او الرجال ال- العرب متزوجين من سيدات امريكيات لكن لم لم اقابل كثيرا يعني سيدات عربيات متزوجات من امريكيين فهذه يعني تجربة مختلفة تماما فلو أمكن يعني ت- ت- تولينا شوية عن هذه التجربة المختلفة هي هي تماما تجربة مختلفة لكن في حاجة آه يعني يمكن دي قربتني شوية من جوزي الأمريكي اولا لما قابلته كان اصلا بيدرس عربي يعني ابتداش يدرس عربي عشاني انا طيب فهو كان عنده آم، حب استطلاع عن عن ال- العرب عموما اللغة ال- الحياة آه، كان راح مصر قبل ما أشوفه كتير فكان ف- ك- كان عنده حب استطلاع عن الشرق الأوسط واللغة والعرب وكده مبدئيا فما كانش ما كنتش لسه هعلمه حاجات يعني كان عارف حاجات كتير كان عارف خلفيات عنده فكرة عن المعيشة وال واللغة وال... فكان عنده خلفية كبيرة فده سهل عليا الارتباط بيه ويعني وهو عقله كان متفتح جدا لل لل
الحياة العربية للحياة وط- العربية هل زار القاهرة كثيرا يعني؟ ب...
كتير مم.
كتير يعني هو زار القاهرة مرتين قبل ما نتجوز وبعدين سنويا لما كنت بروح كان يجي معايا هو بيحب يه... لأنه لما اتعلم اللغة بيحب يتمشى هناك ويكلم الناس بالعربي و...
جيد بس برضو يعني انت تعرفي هذا ال- هذا الموضوع يعني انه مساله الزواج في ال- في الاسره العربيه ليس قرار فردي ليس قرار شخصي هو قرار اسره ايضا يعني ايه كان ايه كان موقف الاسره عندك بالضبط؟
صح مم.
ده كان ده كان صحيح جدا قبل ما اتخذ قرار الارتباط آم، سالت الوالده مم.
احنا كنا لسه في السعوديه فقلت لها يا ماما انا عايزاكي تيجي تزوريني وتقعدي معايا شهر مم.
بدون ما اقول لها السبب جيد ف... فعملت لها فيزا زيارة وجت قعدت معايا ولما جت خليتها تقابل آه، آه، كان خطيبي مم.
الوقت يعني ما كناش كان في كنا لسه متعرفين فقلت لها يا ماما انا عايزاكي تقابلي الشخص ده هو تقدم لي وانا مش ممكن هقول ايوه الا اذا انتي وافقتي عليه فالحقيقة قعدت شهر معايا وكان في زيارات كتيرة وكده وبعدين في في نهاية الزيارة قبل ما تمشي قلت لها ماما ايه رأيك قالت لي على بركة الله Go ahead. ممتاز ممتاز جدا أم، طيب انا الان عاوز يعني انتقل لموضوع اخر وشكرا انك شاركتينا في يعني قصتك الخاصه يعني عفوا أم، عن التعليم في امريكا خاصه التعليم في المستوى الجامعي والتعليم في مصر انت درست في مصر وحصلت على ماجستير في مصر في القاهره والان تعملين في مؤسسه تعليميه هنا في امريكا ايه الفرق بين يعني التدريس والدراسه في في الجامعات الامريكيه وفي الجامعات المصريه
آم، ف- فرق الفرق الأكبر الفرق الكبير جدا جدا جدا هو آم، تعداد ال ال عدد الطلبة يعني أنا لما اتخرجت من جامعة كل سنين الجامعة من آه، سنة أولى لحد ما اتخرجت ال- ال- الفصل الواحد كنا 1200 طالب 1200 طالب بنقعد في مدرج واحد لما جيت هنا ودخلت الجامعة كنا 30 فكان فرق شاسع آه، طبعا مستوى ال But she ال- now complains about two weeks.
اسميتو
فكان طبعا مستوى يعني الحقيقه فرق كان آه، كبير جدا جدا جدا يعني كوني اقعد في فصل ك- كتلميذه في الاول والاستاذ عارفني بالاسم كان شيء غريب جدا بالنسبه لي وبعدين طبعا دلوقتي لما ابتديت التدريس انا نفسي يعني طبعا على ف- بعد اسبوع اسبوعين بعرف كل طالب باسمه وكمان شويه من حياتهم وظروفهم وكده فده كان اكبر فرق بالنسبه لي قد ايه في انتراكشن ما بين الاستاذ والتلميذ لانه ب- ب- اسبوعيا بنشوف نفس الطالب مرتين ثلاثه بنعرفهم بالاسم وكده فطبعا في آه، دور اكبر للاستاذ في حياه التلميذ دور اكبر بكتير في القاهره كان مدا... بس معلومات انا بروح اسمع معلومات من الاستاذ وارجع ادرسها واتعلمها لكن ما فيش ال ال- ال- التفاعل الشخصي ال- يوميا ما فين وفين يعني ما كناش نروح نكلم استاذ الا لو في حاجه آه، فظيعه جدا صحيح.
يعني مم.
سبب قهري فده اكبر الحقيقه اكبر الحقيقه وبالتالي انا بحس يعني ك- كاستاذه انه عليا مسؤوليه كبيره لانه سواء سواء عايزه او مش عايزه في تأثير مني على الطالب وعلى الطالبة أكيد في أكيد هسيب انطباع وطبعا أحب إنه أسيب انطباع ك- كويس أكيد هأثر عليهم و... وأحسن حاجة إنه تأثيري يكون آم، طيب ومش بالعكس لأنه عايزة أرفع من مستواهم عايزة أدرسهم عايزة أساعدهم إنه يخشوا مثلا جامعة تانية أو ي- يلاقوا مهنة أو وظيفة فالمسؤولية أكبر صحيح.
بكثير
على فكرة يعني هذه المقارنة اللي أنت بتقولي عليها أنا يعني فاميليار جدا فيها لأنه أنا درست في القاهرة على فكرة فأعرف تماما جامعة القاهرة أنا درست في جامعة القاهرة فمثلا عدد الطلاب ومئات أو آلاف من الطلاب مهول.
هذا آه.
هذا هذا الشيء شيء آه.
طيب الآن يعني ونحن we are almost running out of time آه، عاوز أسألك عن آه، الثقافة العربية وأنت عربية الأصل مصرية أم، هل ما زلت مثلا ب- بتشاهدي أفلام عربية تستمعي إلى موسيقى عربية تقرأين أي قراءات عربية؟ نعم بالأسف لا اتأمركت بسرعة أم، اتأمركت بسرعة مش عارفة حتى و... حتى وأنا في مصر أم، آم، معرفش ليه يمكن لأنه اتعلمت في المدرسة الخاصة ك- كنت بقرا بإنجليزي كتير قوي أم، أكتر من العربي صحيح كنت بقرا الجريدة يوميا وكده لكن ك- كل الليترشر كنا بنقرا إنجليزي كتير قوي أم، فلما جيت هنا ولما رحنا السعودية نفس الحكاية كان في مكتبة كت- كبيرة هناك في ال- في المكان اللي بشتغل فيه وكان في كتب كتير إنجليزي وكان كل ال- التعامل بالإنجليزي فالحقيقة كنت بقرا كتير قوي بالإنجليزي وما زلت هنا معظم نادرا لما بقرا المجلات العربي أه، آم، ما بتفرجش الحقيقة على التلفزيون ولو انه احب يعني احن لل... لما بروح القاهرة ازور بتفرج على كل الافلام القديمة وكده لكن آه، طيب أه، هل هل هذا يعني بأنك أيضا يعني مش أه، مش متابعة إيش بيحصل في مصر يعني لا مسائل؟
متابعة جدا آه، كأحوال وظروف حياة وكده طبعا مم.
بتابع جدا والتغيرات تمام.
السياسية الأخيرة وكل شيء اه ده ب- يعني باستمرار دي اهم حاجه يعني سواء بت- بشوف على ال- في التلفزيون او من اهلي باستمرار لما اتكلم ايه الاخبار ايه الجديد وكده مم.
يعني فبتابع الاخبار والتغيرات السياسيه وكده لكن آم، وهل في, في رايك يعني هذا التغيير هل هو في يعني في, في اي وجه ايجابي لهذا التغيير اللي حصل في مصر الان؟
بالتأكيد إيجابي لكن آم، يعني عندي أمل إنه مع التغيير آه، يكون للأحسن مهم.
للأحسن يعني لازم في شغل كتير وتعب مع التغيير والتجديد لحد ما يبقى في آم، استقرار صحيح فأتمنى إنه مرحلة الاستقرار لما توصل يكون في آم، تجاوب من كل الجهات ويبقى في أمان و... فعندي أمل إن شاء, الله ان شاء الله الان يعني من تجربتك الحياتيه ايضا انت قلتي انك رح- كنت في السعوديه هل زرت اي دول عربيه اخرى غير السعوديه؟
زرت آه، اليمن مهم.
وسوريا مهم.
و يمن وسوريا بس ود- ودي كان زيارات وسوريا.
خاصه ولا زيارات عمليه ولا زيارات آه، في اليمن رحت آه، عملت volunteer work كطبيبة لمدة شهر مم.
آه، كنا جينا هنا الحقيقة وكان لينا أصحاب هناك و... و... و... و... وأنا رايحة مصر أزور قالوا لي أصحابنا يعني في اليمن قالوا لي آم، في دكتورة كانت في العيادة آم، عندها ظروف خاصة ولازم تمشي وعايزين حد يحل محلها لمدة شهر يعني كفولنتير مش مم.
فلوس حاجة ففكرت الحقيقة قلت ليه لا أنا هكون في القاهرة بزور أهلي هروح فرحنا وجوزي جه معايا مم.
فرحنا هناك في اليمن قعدنا شهر كنت بشتغل في العيادة دي أساعد و يعني اتفرجنا في ال- في المكان شوية وبالنسبه لسوريا سوريا رحنا زيارة مجرد آه، كتورست يعني مم.
آه، انبسطنا قوي جميلة البلد الحقيقة انبسطنا طيب قوي.
يعني الدول الاخرى غير الدول العربيه وين وين سافرتي؟
سافرت في آم، قبل ما اتجوز سافرت لوحدي كتير في اوروبا آم، رحت ال- بريطانيا كذا مرة لأن عندي أخ مقيم هناك متزوج ومقيم هناك مم.
فرحت زرته كذا مرة مم.
آه، فرحت بريطانيا واسكتلندا كذا مرة آه، زرت آم، آه، أستراليا مهم.
ك- كزيارات بس يعني ك tourist شخصي.
رحت استراليا ورحت المانيا كذا مرة عندي برضو خال مقيم في المانيا متزوج مقيم هناك ورحت Turkey.
تركيا جيد ورحت آم، آم، Netherlands مم. هولندا آه، هولندا وفرنسا بس مم. جيد ممتاز هذه almost all over Europe يعني لا، شكرا جزيلا يا استاذ سامي نحن الحقيقه سعيدين جدا بوجودك معنا هذا الصباح وشكرا لزوجك لوجوده ايضا معنا عفوا آم، عفواً.
هذا يعني حوار ممتاز لطيف وتوثيق جيد يعني شكرا شكرا لك عفوا ليك عفواً.
Yeah.